أرسل بمدار إلى المسلمين إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم ها تقول ولا نجيلكم في نهواند يعني فقال النعمان ابن مقرن المزني أمير المسلمين في نهوان أو في معركة نهوان يوم الجمعة في شهر المحرم سنة 19 بل اعبروا نأتي جند جاء المجوس كأنهم جبال حديد قد توافقوا كلهم مع بعض وربط برضه نفس الخيمة هم حرين رابطين نفسهم عشان ما حدش يفر كل سبعة منهم مربوطين في حديد ويطلعوا ويلقوا وراهم حسك الحديد اللي هو الحديد المدبب عامل زي المسامير التخينة أو الكبيرة المدببة وليها مرتكز ترتكز عليه فلو جت خيل ولا حاجة تروح داخلة في رجله وطبعا ده خيل لا لا يبقى البني آدمين اه يعني معناها مفيش حد هيرجع يعني وقالوا من فر منا عقره حسك الحديد اللي هيفر الحديد هيخش في رجله هيبهدله هيروح فين؟ وما عملوش بقى خط رجعه خالص مع ان ورا نهاوند دي همدان اللي في الشمال هيطلع بقى الجزء الفوقاني ده كله وقف المسلمون امام نهاوند قبل ان تبدا المعركه قصه بسيطه هنا نقولها خرج اهل نهاوند على المسلمين اثناء حصارهم كانت دارت اشتباكات كده يعني يعني شفت اشتباكات كده قبل المعركه المعركه كانت يوم الجمعه والمسلمين وصلوا يوم الاربع فكان في شويه اشتباكات كده بسيطه يعني ربنا كرم المسلمين الحمد لله وهزموهم هزموا الفرس في الاشتباكات البسيطه دي في اخ اسمه سماك بن عبيد العبسي سماك ابن عبيد العبسي كان مشي ورا واحد من الفرس دول معاه ثمانية قتلهم جميعا ثم أثره سيدنا سماك ده أثر الفارسي اللي كان معاه الثمانية دول وأخذ سلاحه فقال الفارسي ده اذهبوا بي إلى أميركم حتى أصالحه على هذه الأرض وأؤدي إليه الجزية وسلني أنت يعني يا سماك بن عبيد العبسي عن إثارك ما شئت وقد مننت علي إذ لم تقتلني وإنما أنا عبدك الآن وإن أدخلتني على الملك وأصلحت ما بيني وبينه وجدت لي شكرا وكنت لي أخا سبحان الله ده كلام طيب جدا قال له طب ما فيش ماشي فخلى سبيله وأمنه فخلى سيدنا سماك ابن عبيد العبسي سبيل هذا الفارسي وأمنه وقال له من أنت قال أنا دينار وكان ملك ذلك الإقليم في بيت دينار ده من أسرة قارن المهم فأتى به سيدنا حذيفة بن اليمان اللي هو سيدنا سماك ابن عبيد العبسي حدثه دينار حدث سيدنا حذيفة بن اليمان عن نجدة سيدنا سماك وما قتل من الثمانية اللي كانوا معاه وعن نظره بالنسبة للمسلمين يعني صالحه على الخراج فالمهم ان نسبت اليه ماهدي وقيل ماهدي نار كان دينار بعد كده الراجل ده يصل سماكا ما هو خلاص بقى اخ بقى مسلم دلوقتي ويهدي اليه وبقوا الاثنين اخوه متحابين في الله كتب النعمان بن مقرن المزني وحذيفه بن اليمان لأهل الماهين دول كتاب أمان كتاب أمان يبقى مين السبب في كده يبقى هذا الرجل اللي كان من عندهم وسمي دينار وكان السبب في الموضوع ده طبعا أخونا سماك ابن عبيد العبسي المهم هنبتدي بقى نخش على المعركة لغاية الوقت ده كان الخيار للفرس إذا شاءوا خرجوا والمسلمون يقتلوا فيهم ويحصل مناوشات وبعدين يخشوا دول اللي جوه الحصون طيب لكن ما يقدرش المسلمون يطلعوهم يعني إن ما طلعوش هم مش هنقاتلهم وكان الفصل شتاء الدنيا برد طب وبعدين هنفضل قاعدين مستنينهم يعني لما يطلعوا نقاتل معاهم لكن لو فضلوا قاعدين جوه مش هنعرف نخش لهم حتى كان صباح يوم الجمعه عقد سيدنا النعمان بن مقرن المزني مجلسا عسكريا للتشاور والرأي عرض النعمان بن مقرن المزني باعتباره قائد المسلمين عرض الأمر على آه، قادة أركان حرب القوات المسلحة الإسلامية الحرس متحصنون ما نقدرش ننقض عليهم لما بيطلعوا بنقاتلهم لكن هنفضل واقفين قدامهم كده فا ايه رايكم فقادة اركان حرب القوات المسلحة بيقولوا ارائهم بقى اول رأي بيقول اول رأي بيقول نحمشهم ونستخرجهم الى المنابذة وترك التطويل اول رأي فيها بيقول ان احنا عشان نخليهم يطلعوا ويقتلونا وما يعودوش يطولوا المدة كده هم قاعدين نعمل ايه ده كلام النعمان بن مقرن المزني ما الرأي لكي نحمشهم ونستخرجهم الى المنابذة وترك التطويل قام اكبرهم سنا كان سيدنا عمرو ابن ثبي عمرو ابن ثبي فقال رأي يعني اه التحصن عليهم اشد من المطاولة عليكم سيبهم فدعهم ولا تحرجهم وطاولهم وقاتل من اتاك منهم خليهم قاعدين في القسم بتاعهم نهواند ده فوق واحنا محاصرينهم اهو لغايه ما نشوف الموضوع ايه هيرسى على ايه طبعا الكلام ده مش مظبوط فقالوا له لا الكلام ده مش مظبوط انا على يقين من انجاز ربنا موعده لنا لا ربنا ان شاء الله هينجز وعده لنا بان احنا ننتصر عليه لا لا حاصرينهم طب لغايه امتى ثم قام سيدنا عمرو بن معدي الكرب الزبيدي فقال ناهدهم وكاسرهم ولا تخف يعني المهاجمه في الحصون والخنادق نخش ونخبط ندي على طول فيهم وهم جوه فردوا عليه قائلين على راي سيدنا عمرو بن معدي الكرب الزبيدي انما تناصح بنا الجدران والجدران لهم اعوانا علينا احنا هنفضل نضرب في جدران ده هم وجدران سميكه طبعا هم جوه برضه راي آه، عمرو بن علي كلب الزبيدي ما خدوش بيه ثم تحدث طليحه بن خويلد الاسدي فقال قد قال ولم يصيب ما اراد بيتكلم عن اللي قبليه اللي هم عمرو بن سبي سبي وعمرو بن معدي كرب الزبيدي قد قال ايوه اتكلمنا ولم يصيب ما اراد ما وصلوش الصح اما انا اما انا اللي هو طليحه بن خويلد الاسدي فارى ان نبعث خيلا مؤديه فيحدقوا بهم ثم يرموهم لينشبوا القتال ويحمشوهم فاذا استحمشوا واختلطوا بهم وارادوا الخروج ها لجأوا إلينا اللي هي المجموعة اللي احنا هنبعتها دي لجأوا إلينا مبارزة على الخيل بالكر والفر فإذا رأوا ذلك اللي هم الفرس المجموعة الصغيرة دي فإذا رأوا ذلك منا طمعوا في هزيمتنا ولم يشكوا فيها فجادوا وجاددناهم فجادوا وجاددناهم حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحب يعني ايه يعني كلام سيدنا صليح بن خويلد المقصود به انتقم من منزلك هذا حتى يروا انك هارب منهم فيخرجوا في طلبك نشرح هو بيقول ان احنا نعمل مجموعه من الجيش الاسلامي كم الف كده بسيطه ويخشوا جوه ناحيه الحصن ويدبوا يضربوا بتاع ويطلبوا يطلبوا القتال هم ال 150 ألف جوه هيشوفوا إن الإيه؟ المجموعة اللي واقفة دي إيه؟ بسيطة فهيطلعوا علشان يقتلوها تقوم ترجع ورا شوية وبعدين تكر عليهم كر وفر وتقرب منهم زي ما تكون بت إيه؟ بت يعني بتطمعهم بتطمعهم فيهم ويبتدوا يكروا ويفروا يكروا ويفروا واحنا مستعدين لغايه ما يرجعوا يرجعوا يرجعوا التانيين هيطلعوا علشان يقطوا المجموعه دي ويبيدوها نكون احنا بقى ايه دخلنا عليهم بهجوم كاسح آه الخطه دي اللي هي خطه الهجوم خطة القيام بهجوم كاسح شامل على العدو فإن اكتسحوا كان به وإلا هيتظاهروا بأنهم بيرجعوا لورا وبينسحبوا علشان التانيين يتبعوهم اللي هو العدو يعني تطبق عليهم الجيش يطبق عليهم الجيش الإسلامي ويكتسحهم الخطة دي اتبعها النعمان بن مقارن المزني في نهوان بناء على مشورة سيدنا طليحة بن خويلد وهي هي نفس الخطة اللي اتبعها اللي اتبعتها جيوش جنكيز خان من التتار المغول لما اكتسحوا اسيا من اقصى الشرق الى اقصى الغرب لغايه ما وصلوا عين جالوت على الحدود بين فلسطين ومصر. آه ونفس الخطه برضه بيقول اللي اتبعها قطز في احراز النصر على تلك الجيوش نفسها آه في عين جالوت. آه راي سيدنا طليحه بن خويلد الاسدي حقيقه لاقى قبولا على طول اقتنعوا بالراي الجميل ده هو فأسند النعمان بن مقرن المزني إلى سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي وهو بقى متخصص دلوقتي في الحصون إنه يخش ويعمل الإيه؟ الخطة دي. نفذ القعقاع ابن عمرو التميمي الخطة بنجاح فناوش الفرس في نهوان ثم تراجع والنعمان يتراجع معه إلى الخلف وهم طمعانين في القعقاع واللي معاه خرجوا لم يبق في الحصون عندهم إلا من يقوم على أبوابها طيب وحسك الحديد اللي حاطينه كنسوه وهو زي ما تكون ألغام وهم عارفين يقدروا يعملوه كنسوا حسك الحديد وأوجعوا المسلمين تقتيل ضرب ضرب ضرب في المجموعة اللي هي موجودة دي اللي سحبتهم على بره كان الكلام ده في صدر يوم الجمعة بقى يوم الجمعة الصبح يعني ما جاش صلاة الظهر لسه طب وبعدين احنا اتفقنا ان هم لما يطلعوا يضربوا في المجموعة دي احنا نخش بقى بهجوم كسر سيدنا النعمان بن مقرن المزني اعطى الاوامر ما حدش يقاتل الا لما اذن ليكم لما اقول لكم خلي الخطة تنجح ظل المجوس يرمون المسلمين باللباد والمسلمون يستترون بالجحف يستتر بيها اهو بايدينا بحيث ترشق في الايه؟ في الجحف ما تجيش علينا. ولا يتحركون حتى كثرت فيهم الجراح وهم يقولون للنعمان الا ترى الى ما نحن فيه؟ فماذا تنتظر؟ ابعت واحد بسرعه يقول للنعمان وبعدين ده ده, ده السهام نازله ترف علينا. خش بقى انت قلت ان احنا هنسحبهم واحنا سحبناهم اهو. سيدنا النعمان بن مقرن المزني عايز يعمل زي ما سيدنا سعد بن ابي وقاص عمل في القادسيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ ان احنا ننتظر حتى صلاه الظهر ننتظر حتى صلاه الظهر عشان يتنزل النصر على طول بعد صلاه الظهر. سيدنا المغيره بن شعبه الثقفي راجع النعمان بن مقرن المزني ويقول له لم ارك اليوم فشلا مش ممكن انت بتعمله ده يا النعمان وبعدين ساب المجموعه دي بتتضرب اهي لم ارى كاليوم فشلا ان عدونا ان عدونا يتركون ويتاهبون ولا يعجلون مش ممكن هنسيبهم كده يتاهبوا ويضربوا فينا اما والله لو ان هذا الامر الي لو كنت انا القائد مكانك لكنت قد اعجلتهم وعلمت ما اصنع كنت شفت انا هعمل ايه يعني ولو كنت بمنزلتك باكرتهم بالقتال كنت اشتغلت على طول انت مستني ايه سيدنا النعمان بن مقرن المزني كان رجلا لينا فقال للمغيرة بن شعبة رويدك ترى أمرك بالراحة بس يا مغيرة المواضيع دي ما تحتملش كده بشدة والكلام ده لا وقد كنت تلي الأمر فتحسن فلا يخذلنا الله ولا إياك إن شاء الله ربنا مش هيخذلنا فلا يخذلنا الله ولا إياك ونحن نرجو في المكث مثل الذي ترجو في الحث ونحن نرى في المكث ان احنا نستنى شويه مثل الذي ترجو في الحث اللي انت شايفه ان احنا ايه بسرعه وانه والله شوف بقى الامر وانه والله ما منعني من ان اناجزهم من ان اناجزهم الا شيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا فلم يقاتل اول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلاة لو ما قاتلش من أول النهار كان بيستنى لغاية يعني صلاة الظهر يعني وتهب الرياح ويطيب القتال فما منعني إلا ذلك فانتظر فانتظر حتى تزول الشمس عن كبد السماء انتظر فعلا لغايه ما الشمس بقت الشمس في كبد السماء وبدا الظل يميل اللي هو وقت الزوال يسموه وقت الزوال ثم قال نصلي ان شاء الله ثم نلقى عدونا دبر الصلاه نصلي صلاه الخوف طبعا وبعد الصلاه على طول شوف هنعمل ايه هذا والقعقاع وفرسانه يقاتلون بس طبعا مش قادرين هم يعني قايمين بالايه؟ بالمناوشات والدفاع، مناوشات والدفاع، لكن مش هيقدروا على جيش الفرس، ده مجموعه بسيطه. نفس ما حدث مع سيدنا سعد بن ابي وقاص في القادسيه يوم ارماث واغواث وعماس. لكن كان يوم اغواث ارماث اكثر، ويوم عماس بقى اللي هو يوم الايه؟ اللي يسبق يوم النصر، اللي كان فيه القتال 24 ساعه. قريبا من هذا الوقت الذي حدده النعمان اللي هو بعد صلاه الظهر بعد الصلاه تحرك النعمان بن مقرن المزني وكان يقف عند الرايات يحمس أصحابها ويذكرهم بالآخرة يذكرهم بالآخرة كلمات سيدنا النعمان بن مقرن المزني, المزني بعد أن حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه قال لمن معه قد علمتم ما أعزكم الله به من هذا الدين قد علمتم ما أعزكم الله به من هذا الدين وما وعدكم من الظهور وقد أنجس لكم هوادي ما وعدكم وصدوره وإنما بقي بقيت أعجازه وأتراعه يعني هوادي الأمر يعني الحاجات الكبيرة فيه ربنا عطاها لكم هوادي والصبر بقيت الأعجاز والكوارع بقى والله من منجز وعده ومتبع آخر ذلك أوله واذكروا ما مضي إذ كنتم أذلة وما استقبلتم به من هذا الأمر من هذا الأمر وأنتم أعزة فأنتم اليوم عباد الله حقا وأولياؤه وقد علمتم انقطاعكم من إخوانكم من أهل الكوفة والذي لهم في ظفركم وعزكم والذي عليهم في هزيمتكم وذلكم وقد ترون ما انتم بازائه من عدوكم وما اخطرتم وما اخطروا لكم اللي محضرينه هم محضرين لكم يعني فاما ما اخطروا لكم فهذه الرسه وما ترون من هذا الثواب واما ما اخطرتم لهم اللي انتم محضرينه لهم فدينكم وبيضتكم ولا سواء ما اخطرتم وما اخطروا الاثنين مش زي بعض وانتم محضرين لهم ايه وهم محضرين لكم ايه فلا يكونن على دنياكم احمى منكم على دينكم فلا يكونن هم على دنياهم هم احمى منكم على دينكم هم يدافعوا عن الدنيا وانتم ما تدافعوش عن دينكم واتقى الله عبد صدق الله وابلى وابلى نفسه فاحسن البلاء فانكم بين خيرين منتظرين منتظرين احدى الحسنيين من بين شهيد حي مرزوق أو فتح قريب وظفر يسير فكفى كل رجل فكفى كل رجل ما يليه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن نفسه وذلك من الملائمة وقد يقاتل الكلب عن صاحبه فكل رجل منكم مسلط على ما يليه فإذا قضيت أمري فاستعدوا فإني مكبر ثلاثا فإني مكبر ثلاثا ثلاث تكبيرات فإذا كبرت التكبيرة الأولى فشد رجل شعثه يعني رباط نعله وأصلح من شأنه وليتهيأ من لم يكن تهيأ يعني التكبيرة الأولى للاستعداد فإذا كبرت الثانية فشد رجل إزاره وليشد عليه سلاحه وليتأهب للنهوض ويتهيأ لوجه حملته بالثانية فإذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله فاحملوا معا وراح قايل بقى الكلام الجميل كلام رائع اللهم سيدنا النعمان بن مقرن المزني اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل يذل به الكفار ثم اقبضني إليك بعد ذلك على الشهادة آه طلب الشهادة في سبيل الله هو واجعل النعمان اللي هو النعمان بن مقارن المزني أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك رضي الله عنه وأرضاه وراح قايل بعد الكلام الجميل ده أمنوا يرحمكم الله يعني قولوا أمين فأمن المسلمون وبكوا أمنوا جميعا وبكوا ليه؟ لأنهم عارفين إن هو هيستشهد بقى خلاص ما دام هو دعا الله عز وجل بذلك رجع النعمان إلى موقعه خلاص بعد ما صلى صلاة الظهر وكان الشد جامد جدا جدا على المجموعة اللي فيها القعقاع بن عمرو التميمي كبر الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وحمل المسلمون بعدها على المشركين حملة رجل واحد تقتيل وضرب ناس بقى مستنية بقى ناس مستنية ما صدقوا التكبيرة الثالثة جت تقتيل في المشركين تقتيل في المشركين 30 ألف قصاد 150 ألف الكلام ده من بعد صلاة الظهر جاء عليهم العصر الحمد لله رب العالمين قبل المغرب نصر الله المسلمين على المجوس الفرس في معركة نهاوند يوم الجمعة شهر المحرم سنة 19 الحمد لله المسلمين يضربوا واحد من المشركين يقع يروح موقع معاه السبعة اللي مربوطين معاه دول يلا اشتغل انت بقى اه واحد متربط وجاهز يا دوب بس تقتله كده على طول كثر القتلى في الفرس هم عددهم 150 ألف عدد القتلى فيهم كام 100 ألف من الفرس عدد سبحان الله ده القادسية كان عدد المشركين 120 ألف وكان القتلى فيها أكثر من 40 ألف هنا 150 في الفرس يقتل منهم 100 ألف لدرجة إن أرض المعركة كانت كلها دم فكان المسلمون بيتزحلقوا في الدم ده الناس بيتزحلقوا واحد بيدوس في دم والدم طبعا انت عارف الارض ما بتشربش الدم حرم الله عز وجل على الارض ان تشرب الدماء فبتتجلط يتجلط الدم يزحلق والفرسان بقت تتزحلق حتى ان النعمان ابن مقرن المزني زلق فرسه الفرس بتاعه اتزحلق وقع واصيب بسهم فاستشهد رضي الله عنه وارضاه. اسرع نعيم ابن مقرن المزني المزني نعيم ابن مقرن المزني اخوه فاخذ الرايه منه راح رافعها على طول وسجاه غطاه عشان ما نقولش بقى للمسلمين ان القائد هنا مات عشان ما يضيعش معنوياته وراح واخد الرايه وعاطيها الى سيدنا حذيفه ابن اليمان فسيدنا حذيفة بن اليمان ترك مكانه لنعيم بن مقرن المزني قال له خليك انت مع خليك انت مكاني هنا اللي هو سيدنا حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان كان على الميمنة كان على ميمنة المسلمين طيب تعال انت بقى يا نعيم بن مقرن المزني خليك مكاني هنا في الميمنة ودخل سيدنا حذيفة بن اليمان إلى القيادة في القلب فأقام اللواء ووقف جنب اللواء نفسه قال المغيرة بن شعبة لحذيفة بن اليمان اكتبوا مصاب أميركم حتى ننظر ما يصنع الله فينا وفيهم لئلا يهن الناس ده سيدنا المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه وأرضاه وكلام صح اكتموا مصاب أميركم ما تقولوش إن الأمير بتاعنا استشهد حتى ننظر لغاية ما نشوف ما يصنع الله فينا وفيهم لئلا يهن الناس عشان ما حدش معنوياته تضعف استمر القتال لغاية المغرب وبعد الظلمة بقى أول ما المغرب دخل سقط كثير من الفرس قتلى في وادي عميق يسمى ويه خرج كل اللي يسقط فيه كان يقول ويه خرج بالفارسية يعني المهم بعد المعركة المسلمون كبروا لأنهم من فضل الله تبارك وتعالى انتصروا انتصارا باهرا على الفرس وخلاص كده بقى لم تقم للفرس قائمة بعد ذلك بعد المعركة المسلمون يتساءلون أين أميرنا فقال لهم معقل بن مقرن المزني أخوه هذا أميركم قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة أنت سبحان الله ده عايز إيه بقى الله أكبر أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة فبايع الناس حذيفة ابن اليمان أميرا عليهم والحمد لله رب العالمين انتصر المسلمون على الفرس في معركة نهاوند يوم الجمعة شهر المحرم سنة 19 احنا دايما نقول ان بعد المعركة اهم من المعركة اللي هو ايه ان المنهزمين دول اللي, اللي بيجرم وفروا لابد من المطاردة لازم تطاردهم والا ممكن يتجمعوا ويرجعوا تاني ويقلبوا الكفة لصالحهم ولذلك بعد نهاوند على طول الى همدان همدان دي ايه دي اللي بتقع على طول ورا نهوان تجاه الشمال كل الفلول المن- اللي انهزمت في نهوان راحت على همدان دي فجري المسلمون بقيادة نعيم بن مقرن المزني وبمساعدة سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي خرجوا في إثر الفيرزان الفيرزان لأن الفيرزان هرب وجري حتى أدركوه في ثنية آه، تسمى ثنية همدان الثنية دي يعني ايه؟ يعني حتة في الجبل آه، مفتوحة كده يعني طريق في الجبل حاجة مشقوقة في الجبل تقدر تمشي فيها كده يعني ال- ثنية همدان دي كان في قافلة جاية من البغال والحمير محملة بالعسل حاطين العسل في بلاويص وحاطينه على البغال والحمير دي فالبغال دي والحمير جايه في الجبل ده اللي هي ثنيه همدان دي فلما انهزم الفرس طلعوا يجرم على الجبل ده عشان يرجعوا بقى لورا يروحوا على همدان وهم عايزين يروحوا على همدان لقوا القافله دي ايه؟ سدت ثنيه يعني واقفه في الثنيه دي في ثنيه همدان وسداها فمنعت ان حد يعدي منها حبست القافله دي بقى الفيرزان عن المرور هيعدي ازاي اول ما الفيرزان شاف المنظر كده راح نازل عن الفرس بتاعه وجري على طول سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي وراه نزل عن الفرس بتاعه وجري وراه يجري يجري يجري البغال والحمير سد السكة فلحق القعقاع بن عمرو التميمي بالفيرزان وقتله ولذلك سميت الثنية دي ثنية ايه؟ ثنية العسل ثنية العسل يعني ايه؟ يعني الثنية يعني الطريق اللي كانت البغال والحمير محملة بالعسل اللي جاية مساعدة للفرس فسدت السكة اللي ما عرفش منه الفيرزان انه يهرب منها وتم قتله عشان كده سموها ثنية العسل وعشان كده بعض الصحابة كانوا ينكسوا مع بعض ويهربوا مع بعض يضحكوا يعني مع بعض ضحك إسلامي يعني فيقول سبحان الله إن لله جنودا من عسل وما يعلم جنود ربك إلا إيه إلا هو أهو أهو القافلة اللي محملة بالعسل دي هي اللي منعت الفيرزان إنه يهرب وخلت المسلمين يمسكوه يبقى ان لله جنودا فعلا من عسل استولى المسلمون بقى على قافله العسل دي ان شاء الله وقتل القعقاع بن عمرو التميمي الفيرزان واتجه المسلمون الى همدان الى همدان